الرحمة اسم ومسمى فاضحك مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يبدي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أعزائنا المشاهدين في برنامجكم عيادة الرحمة آه، وزي ما احنا متعودين ان احنا آه، بنتكلم في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والجديد في علاج آه، ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت شلل دماغي أو توحد أو آه، تمثيل غذائي أو أي من مجموعة آه، الأمراض اللي بتصيب آه، الأطفال عموما آه، الحقيقة يمكن احنا مكملين في نفس ال- الحلقات وبنتكلم على الجديد ايه الحاجات الجديدة اللي بتظهر دايما آه، خارج مصر او آه، داخل مصر وايه ال- يعني لمواكبة التطور الدائم في تأهيل آه، وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة آه، وللسادة المشاهدين اللي ما تابعوش الحلقات بتاعتنا قبل كده ممكن يرجعوا لها على موقع القناة آه، هيلاقوا إن شاء الله حلقات فيها آه، مجموعة من ال- الأمراض والأعراض وطرق علاجها آه، يمكن احنا بدأنا الحلقة اللي فاتت واتكلمنا عن آه، آه، مجموعة من الحاجات اللي هي مسار جدل الفترة الحالية أو يعني بتتقال كتير أو بنسمعها كتير سواء في الفضائيات أو بنقرأ عنها أو حتى على آه، النت م- آه، اللي هو آه، الحجامة والعلاج بالأكسجين المضغوط والعلاج بالخلايا الجذعية وقلنا ان دي حاجات حديثه موجوده آه، او بتستخدم حاليا بشكل طبعا الحجامه من م- ما هي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن انا بتكلم على آه، ذكر الموضوع واستخدامه بشكل كبير في الوقت الحالي ويمكن بدانا اتكلمنا على الحجامه المره اللي فاتت وقلنا ان هي آه، ليها آه، يعني آه، فايده كبيره جدا في آه، علاج او مساعده علاج ذوي الاحتياجات الخاصه ولكن قلنا بقدر الامكان لا نفرط ولا آه، يعني لا نهول ولا نهون من الحجامه يعني لا نقول ان الحجامه دي مش هتجيب نتيجه وملهاش اي لازمه ودي ده كلام فاضي وده طبعا خطا آه، كبير آه، ولا نقول ان هي مثلا لا قدر الله طفل آم، او مريض عنده شلل رباعي وهنعمل له الحجامه هيقوم يجري يعني برضه لازم نبقى آه، الامور تتاخد بوسطيه آه، عشان يكون في آه، مصداقيه في الكلام وفي نفس الوقت يكون في فايده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني وقلنا ان الحجامه لو واظبنا عليها مع جلسات العلاج الطبيعي والتاهيل ومع ال- العلاج اللي بيكتبه دكتور الاعصاب و آه، يعني اي نصايح سواء دكتور العظام برضو لو في اي طلبات ليه كل ده بيمشي جنبا الى جنب مع بعض بيحسن من الحاله بشكل كبير ويساعد في علاجها باذن الله ولكن ما نعتمدش على الحجامه لوحدها ولا نهملها. آه نيجي للجزء الثاني اللي احنا ما لحقناش نتكلم فيه المره اللي فاتت وهو الحقيقه آه آه العلاج بالخلايا الجذعيه. يمكن الموضوع ده مسار جدل كبير والكلام آه، كتير جدا الفترة دي والحقيقة أنا حبيت إن أنا أتكلم معاكم عليها النهاردة لأن هي آه، برضو الموضوع محتاج إن إحنا نفهمه كويس وفي نفس الوقت نعرف إن آه، الموضوع حديث وفي جزء منه نجح وفي جزء منه ما- لم ينجح عايزين نعرف ايه الحاجات اللي هي متطابقه معانا وايه اللي احنا شفناها على ارض الواقع وبتجيب نتيجه عشان آه، اللي عنده القدره انه يعملها يستفاد منها ويعملها واللي آه، الحاله مش هتستفاد منها ما يعملهاش او آه، يبقى يعني يبقى فاهم الفكره بتاعتها بشكل مظبوط. الحقيقه موضوع الاستم سيل او الخلايا الجذعيه طبعا اللي بيقوم بيه دكاتره آه، اعصاب او آه، دكاتره آه، يعني حسب بالنسبه للحالات اللي احنا بنتكلم عليها محتاجين دكاتره اعصاب طبعا لمصابي مرضى السكر والكبد يعني تليفات الكبد و آه، بعض انواع الفشل الكلوي و- واكتر من حاجه تانية وبرضو امراض المفاصل وخشونه والتهابات المفاصل الشديده آه، دي بيقوم بيها طبعا كل واحد على تخصصه آه، في الحقيقه طريقتين في موضوع الخلايا الجذعيه في طريقه سابقه او طريقه قديمه شويه ودي الحقيقه يمكن اللي كانت موجوده في آم، آم، يعني المانيا و- واعتقد اوكرانيا والصين شغالين بيها ولا زالوا يمكن المانيا هي اللي بطلت شغل في الموضوع ده آه، كانت بتتاخد الخلايا الجذعيه من مصدرين اما من ال- آم، المشيمه او الحبل السري لطفل ساعه الولاده اما او من آه، النخاع العظم ل- للطفل اللي احنا عايزين نعمل له الخلايا الجذعيه. آه، فالحقيقه هو ايه سبب ان ان ال- بعض الابحاث في الموضوع ده توقفت ان لقوا ان بعد آه، من 6 ل 8 شهور بدا يبقى آه، ان الخلايا اللي اتحقنت دي معظمها بيتحول الى آه، آه، دم يعني بلا- خ- خلايا آه، خ- في الدم آه، يعني ف- فما ظهرش نتيجه كويسه في كانت بعض الحالات فعلا بتتحسن بشكل كويس ودي ودي فعلا برضو بنشوفها يعني آه، ده حسب آه، كم الخلايا اللي تحول الى دم وكم الخلايا اللي تحول الى مثلا آم، آه، انسجه آه، سواء في الكبد او في البنكرياس او حتى آه، حاجه تساعد الجهاز العصبي آه، فبالتالي آه، كل ما يكون الجزء اللي اتحول من الخلايا اللي اتزرعت دي اتحول للانسجه المراد آه، ز- آه، س- يعني السبب اللي احنا س- بسببه عملنا الخلايا الجذعيه آه، كل ما بيبقى فيه تحسن انما لو ان الخلايا دي اللي احنا حقناها اتحولت الى آه، دم فبالتالي آه، التحسن اللي حصل بيتراجع او ما بيحصلش تحسن في الحاله و- وعشان كده في كتير من بعض ال- ال- الدكاتره اللي متابعين الموضوع بداوا ان هم يوقفوا موضوع الخلايا الجذعيه انما الحقيقه في الطريقه الجديده وهي الطريقه من الدهون آه، ودي بتتاخد من دهون البطن او الارداف آه، للحاله اللي احنا هنعمل لها الخلايا الجذعيه آه، بتتاخد دكتور تجميل بياخد الدهون ديت ب- وبت يعني بيقوم دكتور الاعصاب بياخدها في جهاز معين خاص بالموضوع ده يختلف عن الجهاز التاني اللي كان بيتعمل بيه الخلايا الجذعيه اللي بالطريقه الاولى اللي احنا قلناها وبنبتدي ان احنا آه، يعني الخلايا دي بتتحقن ولقوا العلماء لقوا ان جزء كبير من الخلايا دي ما بيتحولش لدم بيتحول لانسجه وخلايا آه، يعني مثلا سواء كانت عصبيه او آه، او خلافه فبالتالي هنا الامل في الموضوع ده كبير ان آه، كل ما الخلايا اللي بتتزرع دي ما بتخضرش وبتتحول للجزء المراد زرعه عشانها ده بيخلي المريض يستفاد آه، فعشان كده نفرق ان في طريقتين في طريقه قديمه وفي طريقه حديثه والطريقه بتاعه ال- ال- الدهون هي الحقيقه اللي اثبتت نجاحها بشكل كبير جدا ولكن بتختلف طبعا نسب التحسن من مريض الى اخر الحقيقه انا قبل ما يعني آه، يعني استفيض في الكلام عن موضوع الخلايا الجذعيه آه، زي ما احنا متعودين كل حلقه ان احنا بنحاول نجيب آه، مثلا فيديو او اتنين يوضح آه، يعني الحالات اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه سواء كانت شلل دماغي او غيره وهي بتتحسن بتمر بمراحل التحسن عفوا سواء كانت آه، مثلا عندها شد في حقنها بالبوتوكس زي ما اتكلمنا عليه قبل كده او عملنا تاهيل مكثف ل- آه، لم- لله- للحالات ديت او عالجناها بالبدله او بالاربطه او كل الوسائل الحديثه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده فيعني استمرارا يمكن آه، للموضوع ده عايز اعرض لحضراتكم آه، ان شاء الله فيديوهين لحالات حقنت بال- آه، بالبوتوكس يمكن في حقن آه، حاله حقنت بره مصر فانا حابب ان انا اجيب ان العلاج ده موجود بره والناس بتستخدمه بامان وبشكل كويس جدا فهنشوف الفيديو ده وهنشوف آه، فيديو لحاله عندنا هنا في مصر آه، اتحقنت بحيث ان احنا نشوف ان الحالات دي بتتطور وده يدينا دفعه ان احنا ما نهملش في اولادنا فان شاء الله هنشوف مع بعض آه، الفيديو الاول بيوضح للحاله آه، آه، يعني ح- زي ما هنشوف دلوقتي هنلاقي ان الطفل قبل ال- آه، الحقن زي ما احنا شايفين هنلاقي ان في عنده الرجل هو عنده الجنب اليمين الرجل وال- والايد اليمين فهنلاقي ان الرجل اليمين زي ما احنا شايفين آه، لفه بشكل كبير والكعب آه، مرفوع على الارض زي ما احنا شايفين مع حضراتكم ورجليه لفه يعني بيدوس على آه، يعني حافه الرجل الخارجيه وده الحقيقه الشكل الماشيه دي بنشوفها كتير قوي في الحالات ال- الاطفال الشلل الدماغي النصفي او اللي احنا بنقول عليه نصفي طولي آه، يعني كتير من الساده المشاهدين ده ده ال- الحقن بيتم في ال- العضلات المراد حقنها وبتتوصل بجهاز معين عشان آه، ننبه هنلاقي اننا بعد الحقن بشهر تقريبا بدا الطفل هنا الكعب نزل على الارض بشكل كبير جدا يعني تقريبا بقى شبه آه، طبيعي آه، ال- شكل الخطوه اتحسن كتير آه، يعني ما بقاش بيسند قوي زي الاول زي ما احنا شايفين هنا من قدام هنلاقي في تحسن بشكل آه، افضل 70% مثلا عن قبل الحقن والخطوه اثبت يعني نسبيا يعني هنا هنشوف ان هو بعد ما حقن يعني بسنه وثلاث شهور بس هو كده حقن ثلاث مرات في خلال السنه وثلاث شهور دول يعني حقن اكتر من مره بقت الماشيه شبه طبيعيه تماما وفي تحسن كبير جدا جدا في الحاله عشان كده بنقول يا جماعه ان الحالات دي ليها ان شاء الله باذن الله علاج طبعا بتختلف من حاله للتانيه ولكن كل يوم زي ما احنا شايفين في جديد احنا النهارده ما كناش نحلم ان احنا نتكلم على حاجه اسمها الخلايا الجذعيه وانها ممكن تجيب نتيجه صحيح الموضوع لسه في بدايته ولكن في بدا بعض الحالات بتتحسن وبتجيب نتائج كويسه وفي حالات بقت بتتحسن بنسبه تفوق 70% في حالات بتتحسن 30% في حالات 40% في 50% على حسب طبعا تقبل الجسم للخلايا المزروعه يمكن معانا فيديو تاني للحالة برضو ولكن دي داخل مصر عملنا معاها الحقن وعملنا معاها ال يعني الأربطة وعملنا معاها العلاج المكثف زي ما احنا شايفين مع بعض هنلاقي ان الطفل بيعمل مقص في رجله وهو ماشي هنلاقي ان القدم من تحت مش ثابتة تماما يعني لازم حد طبعا يمسكه عشان خاطر يقدر ان هو بس ايه ينقل رجليه من من مكانها ورجليه بتلف على بعض طبعا صعب ان حد يمشي بالشكل ده شايفين الكعب مرفوع هنلاقيه لما هنا هو بيلف هيبان اكتر الايه الكعبين من ورا يعني ماشي على طراطيف صوابعه وفي صعوبه ان هو يمشي لوحده هنلاقي ان ده بعد ما خد الحقن ال botulinum toxin او البوتوكس في العضلات المشدوده بدا ان هو زي ما احنا شايفين يمكن ده بثلاث شهور تقريبا وعمل اربطه اللي احنا برضو عرضناها لحضراتكم زمان هنلاقي ان هو ما شاء الله الرجلين اتفتحوا بدا الكعبين يبقوا على الارض بدا ان هو ياخد خطوات ولو هي صغيره صحيح ولكن فيها ثبات وطبعا التشوه اللي كان موجود في الرجلين تقريبا اختفى وهنلاقي ان هو يعني شكل الرجل بدا يبقى قريب جدا من الطبيعي ومفيش حد سنده يعني مفيش والده كان ماسكه في الم... في قبل العلاج ده فدلوقتي هو مش حدش ماسكه هنلاقي ان هو بدا يقدر ان هو يلف يعني بدون ما يسند ولا حاجه هنلاقي ان هو في يعني الاول كان بيخاف يقع او كده دلوقتي لا طبعا يمكن معظم المرضى اللي او يعني ذوي المرضى اللي عندهم حالات مشابهه لكده بيشتكوا من خوف الحاله او ان هو ما بيقدرش ان هو يمشي بشكل كويس خصوصا لو كان اللي منعه الشد او كده هنلاقي ان طبعا طبعا دي مش بدايه العلاج ولكن ده اثناء العلاج هو يعني بيوصل لمراحل تانية هنا برضو لما لبس الحذاء الطبي معمول بمواصفات معينة في نفس اليوم وفي نفس الوقت لقينا ان هو خطوته بقت اسهل وبقت افضل يعني ايسر ان هو يتحرك ففي حاجات يعني مقصود الكلام وسبب ان احنا بنعرض لحضراتكم الفيديوهات دي عشان نعرف ان في علاجات حديثة وفي طرق بتساعد مثل هذه الحالات على التحسن نرجع لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه موضوع الخلايا الجذعيه ولو اي حد من الساده المشاهدين عايز يستفسر عن اي حاجه او يسال في اي حاجه خاصه بمثل هذه الحالات ممكن يتصل بينا واحنا ان شاء الله باذن الله هنجاوب على استفساراتكم كلها بامر الله في حدود علمنا ان شاء الله و يعني هنكمل موضوع الخلايا الجذعيه زي ما قلنا اللي هي بالدهون بقى اللي هي بتتاخد من الدهون دي الحقيقه بقى فيها تطور كل يوم عن التاني هي الحقيقه بتصلح ل يعني لأكتر من سبب يعني منها من موضوع الحلقة النهاردة اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن طبعا يعني يمكن أكتر حد بيستفاد من الموضوع ده حالات التوحد أو سمات التوحد يعني اللي عنده طفل عنده سمات توحد أو حتى توحد كامل ما بيفيش تواصل بصري ما بينه وما بين أهله ما في صعوبة في الكلام عنده حركات تكرارية عنده عصبية شديدة يعني شخص أو قيم إن هو عنده توحد أو سمات توحد أو صفات توحد أو أطياف توحد كل دي مسميات بتتقال على التوحد وعيلته دي الحقيقة تستفاد بشكل كبير جدا جدا جدا من حقن الخلايا الجذعية بشكل يعني الشكل الجديد بتاعها اللي هي من الدهون وبنلاقي ان في بفضل الله بدا يعني في بعض الاطفال آه، يعني بدات انها تتكلم بعض الاطفال تركيزها بقى احسن كتير جدا من الاول بدا ان هو يتواصل ويتفاعل اجتماعيا بشكل كبير جدا بعد ما آه، عمل موضوع الخلايا الجذعيه من الدهون طبعا آه، يعني بتختلف حسب شدة الحالة وحسب آه، آه، كم المرات اللي حقنها خلايا جذعية بيختلف التطور والتحسن بتاعها هنلاقي ان احنا في عندنا كمان آه، حالات اخرى ولكن هناخد الاتصال سلام عليكم معانا ام محمد سلام عليكم ايوه دكتور السلام عليكم عليكم السلام يا محمد اتفضل أه بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي شهرين وما بيمشيش لغايه دلوقتي خالص او ما بيحبيش اصلا مم.
ورحت للدكتور الاطفال اداله كالسيوم لمده ثلاث شهور مم.
لكن انا حاسه ان مفيش تحسن يعني هو عنده كم عنده قد ايه عنده سنه وشهرين حضرتك سنة وشهرين وما بيحبيش اه بيقعد كويس
اه لما بيقف بوقفه لكن ما بيحاولش ان هو ينقل رجليه او اي حاجه بس يعني بيقف لوحده من غير ما يمسك ولا لازم يسند لا لازم انا
للاسف الاتصال اتقطع طيب يعني حاول يتصل بينا تاني يا أم محمد ولكن هو هو سنه وشهرين آه يعني في بعض الاطفال آه بتكون مشيت تماما عن سنه وشهرين في بعض الاطفال ممكن تتاخر شويه ولكن احنا عشان نطمنها ونشوف هل في آه، ط- يعني سبب للتاخر او ما فيش بنشوف بقيه الحاجه يعني هل الطفل ده متاخر في يعني ما بيلاغيش بشكل كويس المفروض دلوقتي ان هو يبتدي يطلع كلمات تحس ان هو بيتواصل معاكي بعينيه بشكل كويس يبتدي ان هو يفهم آه، ما تقولي له امر بسيط ممكن يفهمه آه، يقوم ي- يقعد يشد في الكنبه ويقف يعني لو هو مثلا قاعد على الارض يشد في الكنبه او يشد على الحيطه او في رجل حد واقف ويقف حتى لو هو ما بيعرفش يمشي ولكن على الاقل بيعمل الحاجات دي لو بيعمل الحاجات دي بقى ما نقلقش ممكن يكون بعض الاطفال بتتاخر شويه للمشي لحد سنه ونص ولكن لو هو مش بيعمل الحاجات دي يعني ما بيقدرش ان هو يشد ويقف بيقدرش ان هو يقوم يبقى نايم يقوم يقعد بشكل كويس آه، مثلا حاسه ان هو ما بيتحكمش في جذعه قوي لو هو واقف بتبص تلاقي وسطه مش ثابت لا يبقى ساعتها هنا احنا نبتدي ان احنا نفكر ونشوف المشكله بتاعتنا جايه منين يعني نشوف هل آه، في آه، سبب للتاخير ولا لا لو الحاجات دي بتحصل يا أم محمد ممكن تاخديه لدكتور اعصاب اطفال او دكتور علاج طبيعي اطفال يشوف يعملوا اختبارات اللي هي الدنفر والحاجات اللي بتتعمل دي عشان نشوف الطفل متاخر ولا مش متاخر آه، هنكمل مع بعض آه، آه، موضوع الخلايا الجذعيه زي ما قلنا ان اكتر الحالات اللي بت يعني بتستفيد وبتستجيب ل آه، موضوع الخلايا الجذعيه حالات التوحد او سمات التوحد ب- او الريت او كده بيستفادوا بشكل كويس جدا بيتحسنوا بشكل كويس على مستوى التواصل والبصري او آه، الكلام او الادراك آه، في عندنا بعد كده آه، حالات آه، برضو بتستفيد منها ولكن خارج موضوع حلقتنا النهارده ولكن هنذكرها برضو لحضراتكم من باب العلم بالشيء ولكن معانا تليفون السلام عليكم معانا ام محمد من دمياط ده حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا أه بقول لحضرتك انا عندي طفل يعني حوالي دلوقتي أه حوالي 17 سنه ايوه فهو نفس الحاله بتاع الفيديو الاولاني اللي حضرتك عرضته دلوقتي اللي هو نصفي عنده جزء من جسمه اه اللي هو كعب رجليه مرفوع من ورا اه
أه والركبه من ورا يعني متنيه لما ايوه نيجي نفردها له ما ينفعش فعملنا يفردهاش.
عمليات وكده فروحنا كشفنا قال لي لا لو العمليه دي اتعملت مم.
الرجل بترجع تاني زي ما كانت مم، مم. لا هو طب عنده اه ايوه اتفضلي حضرتك اتفضلي اي اتفضلي يا أم محمد آه، فحضرتك هو عنده يعني آه، بيقولوا ان هو في ضعف في الخلايا العصبيه مم.
فلو حضرتك يعني ممكن تفيدنا في العلاج ده او كده عينيا حاضر حاضر في سؤال سؤال تاني لا شكرا بس هو عنده يعني عينيه مش فيها ضعف ان هو ضعف بصري في عين واحده آه، لا الاثنين الاثنين طب هو الضعف اللي في جسمه ده في جنب واحد ولا في ولا في رجليه الاثنين لا رجليه الاثنين الكعب مرفوع في الرجلين اه والصوابع من قدام زي الفيديو الاولاني اللي حضرتك عرضته ايوه ايوه والصوابع من قدام معوجه كده لورا وبتمشي بنفس الطريقه تقريبا طيب بيمشي لوحده ولا لا آه لا ما بيمشيش لوحده لازم نمسكه طيب ما عملتوش اي عمليات ولا حاجه آه لا كان بي هو بياخد آه، ادويه اعصاب اه آه، عشان بس الشد.
مفيش عمليات انا كشفنا قالوا في ممكن عمليه مم.
بس قال عشان الركبه اللي ورا من اللي هي ورا عشان تتفرد آه، لو عملنا العملية بيرجع تاني ال- بيت- التانية بتاع الرجلين من ورا دي بترجع تاني لا الكلام طبعا مش مظبوط انا هرد عليك ايه يعني باستفاضه هقول لك بالتفصيل تعملي ايه دلوقتي اسمعيني من خلال التلفزيون العافيه آه يعني هو هي برضو للاسف يعني ده اللي بيأخر حالاتنا ان احنا يعني ما اعرفش يعني بنعرضها على مش متخصصين او يعني حد انا المفروض مش عارف قوي فالحاله مثلا المفروض ان انا ما يعني ما علينا المهم ان الحاله دي 17 سنه قدامها حل من الاثنين ده طبعا بعد تقييم الحاله بشكل كويس حد يشوفها كويس يا ام محمد آه، لو الشد ده يعني نقدر نعدله بايدينا يعني العوجه اللي في رجليه دي ممكن نظبطها بايدينا انها تت- ترجع في وضع طبيعي او بكبيره ممكن ان هو يحقن الحقن البوتوكس اللي احنا قلنا عليه طيب صعب او هو عشان سنه كبير ووزنه مثلا تقيل او حاجه في الحل الثاني اللي هو الجراحه بيتعمل حاجه اسمها اطاله اطاله اوتار اطاله الاوتار دي مفيش منها اي مشكله احنا 17 سنه احنا بنخاف من انها ترجع تاني لو الطفل عنده اربع خمس سنين او ثلاث سنين ولكن احنا 17 سنه يعني المفروض ان هو يعني طالما بينقل لو لو بامر الله عمل حقن او عمل جراحه هتبتدي كعبه ينزل على الارض ويبتدي يمشي بشكل كويس زي ما احنا شفنا الفيديوهات معانا وعرضنا فيديوهات قبل كده فطبعا لازم يتقيم كويس وفي آه، يعني زي ما قلت لحضرتك طريقين اما الحقن واما الجراحه ده طبعا حسب الحاله ولكن الجراحه اذا خدنا القرار بالجراحه ما تتعملش عند اي حد لازم عند حد متخصص معاه مثل هذه الحالات عشان ما نفتحش في العضله ونضعفها وبعدين بدل ما كان بيمشي متسند ما يعرفش يمشي يعني لازم تتعامل برضه بطريقه آه، يعني مظبوطه معانا آه، تليفون سلام عليكم معانا ام يوسف س- سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا ام يوسف أنا عندي عنده موسى ولادة
معلش علي صوتك يا ام يوسف عندي ولادة
ايوه وعملنا له عمل إحاء طبيعي فترة جاب تلميح حوالي تلات أربع شهور اه وبعدين عملنا له عملية ترقيع عصبية وخد أعصاب من رجليه وصلها في رقبته من فوق امم وقعد في الجبس حوالي واحد وعشرين يوم امم وبس دلوقتي برضه ما فيش حركة في دراعه خالص ولا في أي حاجة وبرضه مستمرين في العلاج الطبيعي يعني في ح... في حاجات أحدث من هنا ولا نعمل إيه؟
انت قلت لي عنده قد ايه عنده تمن شهور دلوقتي عملنا عملية وعنده أربع شهور 8 شهور طب الدكتور ما قالكيش هيحتاج يعمل جزء تاني للعمليه تكمله هو مره قال لي تانيه بس آه، قبل مش سنتين؟
قادر احدد هينفع ولا لا هو قال لي ممكن وممكن لا
اه والله آه طيب حاضر في سؤال تاني معانا ام جنه سلام عليكم وعليكم السلام اي فندم اتفضلي آه، حضرتك انا عندي بنتي عندها خمس سنين عندها بيردنج هوفمان امم
وهي مفيش مشي ومفيش آه، قعدة كويس رقبتها دي مش مكتوبة خالص مم.
بس هي دماغها ما شاء الله حلوة جدا فأنا مش عارفة مش عارفة لها علاج خالص هو أو يعني احنا الدكتورة لبنى قالت هو علاج طبيعي بس آه، يعني مش تحسن مش آه، مش مش مش سريع يعني طيب عملنا لها شوية كان في تحسن مم.
بعد كده قطعنا لأن هي بقت بتتعب وتاخد نزلات في في صدرها.
حياتها جامدة مم.
فما كنتش فكانت بتقعد قاعدة بقالها فترة كبيرة مم.
ورجليها بقت مقوسة خالص ما بتتفردش متنيه يعني ما غير بقى بتتفردش الشهية ما فيش بقى يعني رك- ركابها الاتنين ما بيتفردوش لا
طيب و...
لا يا دكتور.
وقدم رجليها
صغنون خالص ومعوجين معوجين لجوه باصين لجوه كده
ايه؟
باصين لجوه كده اه مم. طب انت ما عملتلهاش جباير
كبيرة لا ما عملتلهاش أي حاجة زيادة عن العلاج الطبيعي عملت لها كبيرة و- اللي هي تفرد ركبتها دي بس هي ما طاقتهاش وما بقى- بقت بتعيط جامد لما تلبسها مم. عندها شد في رجليها ولا لا
شد شد طيب ازاي؟
يعني لما تيجي مثلا تغيري لها الحفاضه تحس ان هي ضمه رجليها على بعضها مش عارفه تلبسيها كويس
مش عارفة ايه مش عارفه تلبسيها الحفاضه يعني لما تيجي تغيري لها ها لا بفتح عنها عادي بتتفتح عادي طيب اه طيب.
هي عندها استعداد جامد بس آه، بس ما فيش مش لاقيين لها علاج ورحنا لدكتور تاني قال ما فيش آه، يعني حتى العلاج الطبيعي ملوش لازمة لا طبعا يعني آه، خلاص يبقى ن- ن- يعني نوقدها أنا مش عارف والله ايه؟
طيب حاضر هقول لك نعمل ايه حاضر حاضر خلاص ماشي.
ماشي يا ام جنى طيب آه كان معانا ام يوسف عندها آه، يوسف عنده 8 شهور وكان عنده ملخ ولاده وعملت عمليه ترقيع للعصب او توصيل للعصب آه، يعني ق- ممكن آه، يعني ان يحتاج جزء تاني من العمليه برضو ام يوسف ده ح- الحقيقي برضو بيجيب نتائج كويسه والجديد دلوقتي برضو ان هو ممكن بينفع له موضوع الخلايا الجذعيه ان هم بيحقنوا الخلايا قريبه قوي من الضفيره العصبيه بحيث انها تشجع ان آه، يعني العصب يبتدي ان هو آه، يعني ينمو بشكل كويس ولكن برضو عشان اكون امين معاكي موضوع ال- ال- ملخ الولاده قد يكون لسه يعني انا شخصيا ما شف- ما شفتش حاله عملت الخلايا الجذعيه بس عشان الموضوع جديد ولكن آه، اعتقد ان ده ممكن برضو يفيدنا في الموضوع ده آه، وطبعا لازم لازم لازم يعمل علاج طبيعي ويعمل جبيره يلبسها وهو نايم عشان خاطر ايديه تتظبط في حاجه اسمها جبيره طياره بيلبسها وهو نايم ويشتغل آه، علاج طبيعي وعلاج وظيفي عشان يتحسن وما توقفش العلاج الطبيعي ولا الوظيفي خالص الا لما آه، تلاقي تحسن كويس في ايديه عندنا ام جنه آه، دي عندها سندروم او يعني عرض معين من الامراض طبعا نتيجه انها ما بتشتغلش علاج طبيعي زي الدكتور اللي نصحها ونتيجه ال آه، يعني آه، ما خدتش العلاج المظبوط بتاعها بدا يحصل تشوهات في مفصلي الركبه والقدم وطبعا يعني حتى بنقول يا جماعه ان لو يعني مع ان ده مش صح بس لو فرضا يعني ان الحاله دي مش هتتحسن بالعلاج الطبيعي ولكن على الاقل بنحميها من يحصل لها تشوهات ومشاكل آه، ولكن هي آه، لازم ان احنا آه، نشوف لو الركبه هينفع بتتفرد بالايد يبقى يا لازم يا ام جنة تلبسيها الجباير بتاعه الركبه اللي انت عملتها لها حتى لو هي عيطت او متضايقه منها آه، لو الركبه ما بتتفردش والقدم برضو ليها جبيره اسمها جبيره AFO عرضنا لحضراتكم يمكن من كام شهر او من سنه عرضنا جباير آه، زي دي وهحاول في مره تانية ان شاء الله ان انا اجيب لكم الجباير بشكل آه، تاني يعني باذن الله. آه، معانا اتصال ونكمل. معانا آه، استاذ ابراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فندم.
يا دكتور أنا عندي مشكلة في ضمور
ضمور في العضلات يعني ايوه
رحت مستشفيات كشفت من- معلش قالوا ممكن لي فلا علاج علي صوتك بس يا اخ ابراهيم كده ها علي صوتك بس عشان الصوت مش واضح.
يقول أنا عندي مشكلة ضمور ضمور في العضلات يعني نعم
والله في- له علاج يا دكتور عندك كام سنه؟
والله 26 سنة 26 آه، انت عارف نوعه ايه؟ يعني عارف نوعه اذا كان دوشان ولا
ها عارف نوع الضمور ولا ما تعرفش؟
أخذ مني عينة بس لسه ما طلعت النتيجة
ما طلعت النتيجه يعني.
إي لسه بس قالوا التحاليل هذه الدم قالوا عندك ضمور في العضلات طيب و- ووضع القلب كويس؟
الحمد لله كويس الحمد لله. طيب انت بتقدر تمشي ولا لا؟
أيوة أمشي أنا تو المرض له سنة الحين في البداية لسه بادئ معاك من سنه.
ها إي لسه طيب حاضر حاضر يا اخ ابراهيم. معانا الاخت زينب.
السلام عليكم عليكم السلام ور- ورحمه الله اتفضلي يا فندم.
آه، حضرتك انا معايا بنتي هي اللي عندها توحد زي ما بتوصف دلوقتي ممكن فعلا هي تتعالج بالخلايا الجذعيه والله هي من اكتر الحالات اللي بتستفيد يعني الدكاتره ال- الاعصاب اللي شغالين في موضوع ال- ال- الخلايا الجذعيه بالدهون لحالات التوحد آه، لقوا انها بتستفيد بشكل كويس جدا.
طب
نعم طب عايزه اعرف فين حضرتك في مصر هنا متواجد يعني ممكن حضرتك تكلميني مثلا خدي رقمي من الكنترول بعد الحلقه وانا اقول لحضرتك فين لان هي طبعا آه، يعني آه، دي اماكن خاصه لسه فما ينفعش ان انا اقولها على الهواء. آه، ام عبد الرحمن سلام عليكم. ام عبد الله سلام عليكم.
السلام عليكم آه، من فترة أنا كنت عايزة أسأل أنا ابني عمره 13 سنة ايوه وهو كانت أنا مش عارفة هو ده خاص بموضوع الحلقة بتاع حضرتك ولا لأ بس اتفضل.
أنا آه، هو كانت حصلت له حادثة من حوالي آه، أربع سنين في قرب مفصل الفخذ مم.
بس هو ما ما جاش ي- يعني الحادثه ال- اتكسر من قرب مف- مفصل الفخذ مم.
وعمل عمليه شرايح بمسامير مم.
هي من قرب مفصل الفخذ لحد قرب الركبه اه و- وشلناها يعني يعني قعد قعد بيها حوالي سنه ونص وبعد مم.
كده دخل أيوة.
وشال ال- الشريحه والمسامير ايوه بعد كده هو دلوقتي بقالنا هو حوالي اربع سنين مم.
او اكتر كمان بقالنا خمس سنين انا لاحظت ان في فرق في طول الرجلين يعني القدم في حوالي مثلا 2 سم كده الكعب شويه مرفوع من على الارض اه مم.
آه، هو حتى ب- بدأ الموضوع يعني مضايقه شوية والرجل اللي هي فيها العملية دي بت بت بت آه، توجع بتتحو- بتتحود يمين كده مفتوحه لبره اه مفتوحة لبره كده مم.
فأنا كنت عايزة أسأل بالنسبة لفرق الطول ده مم.
هل في مثلا أمل مثلا أي حاجة نعملها هو عنده عنده 13 سنه اه هو عنده 13 سنة طيب هو آه، يعني عملته اشعه قستوا في في اشعات بتقيس الفرق الطول بالظبط اه عملتوها لا أنا ما عملتهاش وأنا رحت الطبيب هو قال لي بالفعل هو في هي باينة جدا اه يعني احنا احنا ليه بنعمل الاشعه دي عشان بنقيس لانها لو طلعت يعني اكتر من من 4 سم بتبقى آه، ممكن بيتعمل لها اطاله عظم لو اقل آه، ب- يعني 2 سم او سم ونص بيتعمل بس ايه كعب كده في ال- في الجزمه بحيث ان هي تظبط الايه الطول اه لكن لكن هي مثلا لو 2 سم مش هيتعمل لها عملية أو حاجة اه يعني ممكن ممكن بس يعني احنا بنقول طالما الفرق صغير ما بتبقاش مستاهله ان احنا نعمل ال- آه، موضوع العمليه دي فبيتعمل كعب 2 سم ويتحط ايه في الجزمه بحيث ان هو ي- يظبط الموضوع ده ومهم قوي ان هو يظبطها من دلوقتي احنا 13 سنه آه، فنبتدي نعملها عشان خاطر ما ياثرش على العمود الفقري ما هو بالفعل أنا حاسة إن في الدكتور اللي احنا رحنا له كده قال إن في أوجاج في العمود الفقري طيب.
إنه بدأ يريح على الرجل ال- التاني اللي هي الطويلة
طيب يا ريت تقيسي تعملي مقياس عظم تقيسي الموضوع ده يعني ال- الطول بالظبط قد ايه وبعدين تروحي بيه لدكتور عظام متخصص في اطاله العظام وهيقول لك بقى الحاله تستدعي او ما تستدعيش. معانا محمد من القليوبيه السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا اتفضل يا فندم لو سمحت عاوزين حضرتك آه، تبين اضرار الاعراض السريه نعم اضرار الاعراض السريه بس ده مش موضوع حلقتنا يعني يعني
ده مش موضوع حلقتنا معلش اتفضل آه هنكمل مع بعض احنا كنا وصلنا لام جنة آه فيا ام جنة لازم تلبس الجبيره زي ما قلنا AFO وتلبس الجبيره دي بتبقى بلاستيك كده بتتلبس في القدمين ون- وجباير الركبه وبعدين بنشو... لو بتتفرد وطبعا بتشتغل علاج طبيعي لازم مفيش حاجه اسمها ان انا اقعدها آه، بتشتغل آه، علاج طبيعي لو آه، لقينا ان ال- ال- الركبتين فيهم مشكله ما بيتفردوش والقدمين متيابسين يبقى لازم بنعمل جراحه بسيطه كده بحيث ان احنا ن- يعني تتظبط موضوع الركبتين والقدمين ولكن برضو لازم يكون حد متخصص مع مثل هذه الحالات ونحافظ عليها بالجباير ونشتغل علاج طبيعي تقوم ان شاء الله ما يحصل لناش مشاكل وبرضو آه، يعني الحالات اللي زي كده ممكن تستفاد من ان شاء الله من الخلايا الجذعيه برضو باذن الله ولكن زي ما قلنا في حالات مشهوره وفي حالات لسه تحت التجربه معانا كان الاخ ابراهيم اللي هو عنده ضمور عضلات آه، 26 سنه بيمشي آه، برضو آه، يعني هو ضمور العضلات ده طبعا لازم بنحافظ عليه آه، بنعمل علاج مائي اخ ابراهيم يعني تعمل تمارين تحت الميه آه، و آه، ب- دي برضو دلوقتي بدأ يتعمل لها الخلايا الجذعية من الدهون ولكن بيشوف بقى حد تاني يعني مثلا آه، آه، إن كان الوالد مثلا أو يعني ح- آه، طبعا الدكتور هو اللي بيحكم على الموضوع ده إن هو ياخد منه الدهون ما بياخدش منك عشان طبعا الخلايا بتكون مصابة ب- بنفس ال- المرض فيفضل إنها تتاخد من حد ما عندهوش الإصابة دي بس يكون آه، يعني الوالد مثلا او الوالده بحيث ان هو جسمك يتقبلها ما يرفضهاش. بالنسبه للاخت زينب ابنها عنده توحد او اوتيزم آه، زي ما قلنا ان هي آه، ال- ال- التوحد بيستفيد جدا وهي بدات والحاجات دي بتتعمل في مصر ان شاء الله ولكن طبعا للاسف يمكن هو دكتور واحد او اتنين اللي بيعملوها على مستوى آه، يمكن مصر او الشرق الاوسط آه، ان فيها آه، يعني لسه الموضوع مش كب- مش كب- م- مش منتشر بشكل كبير يعني معانا كانت ام عبد الله ال 13 سنه احنا جاوبناها على آه، الهوا هنكمل مع بعض آه، موضوع ال stem cell او الخلايا الجذعيه زي ما قلنا التوحد آه، آه، حالات الشلل الدماغي بعض الحالات مش كل الحالات بتاعت الشلل الدماغي آه، عندنا حالات ال- ال- ضعف الأعصاب الطرفية آه، حالات التهابات الأعصاب الطرفية حالات الإصابات العمود الفقري يعني دي بتستفاد بشكل كبير جدا الحقيقة بالطريقة القديمة حتى اللي كانت بتتعمل من النخاع العظم أنا شفت منها حالات كتير اتحسنت بفضل الله فما بالكم بالطريقة الجديدة بإذن الله بيتحسن بشكل كويس خصوصا إن هم بدأوا يحقنوا العضلات كمان اللي فيها المشكلة ودي حاجة جديدة ما كانتش بتحصل قبل كده إن إحنا آه، العضلات نفسها بتتحقن معانا اتصال السلام عليكم معانا أم محمد من الجيزة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا أم محمد انا بعد اذنك كان عندي ابني آه وكان عنده tumor في المخ أيوه رحنا كشفنا عليه آه قال ده وراثه عشان انا متجوزه ابن عمتي اه
فبعد كده هو توفى بعد ست سنين مم.
وبعد كده ربنا كرمنا بواحد ولد تاني مم.
وبرضه قالوا ان هو وراثي مم.
فسمعنا عن موضوع الخلايا الجذعيه نعم فهل هو هينفع ان شاء الله ينوجنا في الموضوع ده ابنك التاني عنده قد ايه؟
هو دلوقتي عنده سنتين الى ثلاث شهور سنتين وايه؟
سنتين الى ثلاث شهور الا ثلاث شهور طب ال- ابنك ال- الاولاني توفى وهو عمره قد ايه؟
ست سنين ست سنين؟
اه طب انت متاكده ان هو ضمور في المخ ولا يعني اه احنا طل- عملنا التحاليل والاشعاعات كلها و- عملتوا واكتشف عملتوا تحليلات تمثيل غذائي؟
نعم تحليلات التمثيل الغذائي عملتوها؟
مش عارفه والله اسم اصل التحاليل بصي انا هقول لك على حاجه هو هو يعني ضمور المخ ليه كذا سبب يعني ممكن ما يبقاش بس تشخيص وشلل دماغي ممكن يبقى ضمور في المخ سبب وراثي وحصل آه، وفاه قبل كده يبقى فيه ح- ممكن يكون مشكله ليها علاقه بحاجه اسمها التمثيل الغذائي دي بيتعمل لها سكان او او تحليلات عند دكاتره الوراثه
عملنا التحليل الوراثي لا غير تحليل الوراثه في تحليلات اسمها تحليلات تمثيل غذائي عشان نشوف طب سؤال تاني هل هل الحاله بتاعته بتتدهور ولا بتتحسن ولا ثابته لا هو كان كويس بس كان مشكلته في ال- في البلع مم.
لما كان بياكل كان بيرجع اكله كله فعشان كده جاله التهاب وهو يعني كان ساعه الوفاه مم.
كان سببه الالتهاب ده مم.
لكن ما كانش من المخ لا يعني ابنك ال- ال- ال- اللي هو ربنا يخليه لك في السنتين ده آه هو يعني حالته بتتحسن اه ولا بتتحسن بتتحسن.
وبيحاول يقف وبيحاول يقف كويس جدا عايز يقف لوحده بس بيقع على وشه طيب ممتاز ممتاز طيب انت بس بت يعني بتتابعي مع دكتور الاعصاب بتاعك تشوفي تاكدي من موضوع التبسيل الغذائي لو طلع كويس خلاص يبقى يعني آه ان شاء الله ما يبقاش فيه مشكله انت آه بتسالي بقى على موضوع الخلايا الجذعيه تنفع ولا لا حاضر معانا ام شهد سلام عليكم
الو ايوه يا فندم اتفضلي السلام عليكم انا ام فهد حضرتك اهلا بيك اتفضلي آه السلام عليكم عليكم السلام من فضلك معلش انا عندي ابني عنده سبع سنوات دلوقتي ايوه هو عنده يعني الدكاتره قالوا لي حاجه اسمها آه تيبس في العضلات اه arthrogryposis اه يعني بيقولوا اه myopathy تيبس في العضلات انا كشفت يعني عند لا.
انا هنا في اسيوط كشفت في اسيوط طبعا في الاول مم.
وبعد كده كشفت في آه كشفت في مصر عند او انا دلوقتي حاليا بتابع مع دكتور مم.
آم، تمام دكتور اعصاب آم، آم، بس مش فاكره اسم مش حضرتك مشكله لا دلوقتي اتفضلي اتفضلي آه، وبعدين برضه حتى جه في مستشفى القوات المسلحه دكتور آه، خبير من آه، من بره.
خبير من آه، من امريكا وبرضه كشفت فكله طبعا نفس الكلام مم.
ان هو عند سن معين مم.
على سن آه، السبع يعني على سن 10 12 سنه ما يقدرش ي- يمشي تاني مم.
فمش عارفه والله حضرتك آه، بتاع ده يعني آه، في علاج ليه ولا لا طيب آه، معلش انت آه، آه، تيبس عضلات ولا ضمور عضلات لا والله هما اللي دايما الكلمه اللي يقولوها لي هما طبعا في ناس يعني بيقولوا لي مفيش حاجه اسمها يعني هي ضمور لكن هما دايما الكلمه اللي بيقولوها طيب.
آه، حتى لما بيتكتب التشخيص انا بشوفه في ال- الاوراق وكده ما يوبسي ما يوبسي تمام طيب انت بتتابعي ال- القلب اه حضرتك دايما بنعمل فعلا برضو من ضمن التحاليل اللي بنعملها قبل ما بنروح عند الدكتور وكده مم.
اني بعمل طبعا اشعه على القلب كل فتره مم.
آه، فالحمد لله بتطلع عشان نطمن على عضله القلب بتطلع عضله القلب آه، سليمه الحمد لله طب كويس تمام طيب لكن آه انا خايفه هو الولد مشي وحضرتك يعني بدأ يتأثر.
طبعا الحمد لله يعتبر مشي الى حد ما يعني كويس دلوقتي بيمشي اه على طراطيف صوابعه ويبقى رافع كعب رجله مم.
آه لكن طلوع السلم مثلا حضرتك دي بتبقى يعني حركه مرهقه جدا عليه جدا ما- او يعتبر ما بيقدرش خالص
طيب حاضر اه فمعلش يعني انا نفسي حضرتك ترد عليا في ها.
امل في علاجه في امل ان شاء الله باذن انا الله دلوقتي حضرتك يعني ب- ماشيه معاه مم.
كان الدكتور اخر مره نصحني في نصحني اه آه، دكتور ابراهيم شكري ايوه آه، نصحني ان انا اعمل علاج طبيعي فانا ماشيه دلوقتي معاه فعلا علاج طبيعي حاضر هرد عليك يا مشاهد فحضرتك معلش انا يعني عليا.
بتصل اول ما شفت حضرتك لاني انا زي- كاي ام نفسي ان ابني يمشي حتى ولو مشي بسيط بس يمشي حاضر.
ما اقدرش استحمل ان هم زي ما قالوا لي ان على سن 10 12 سنه لا قدر الله ان هم عمره ما يمشي تاني حاضر حاضر ربنا يا رب الف شكر ليك يشفيها الف شكر لحضرتك ويا ريت حضرتك ترد عليا لا، هرد.
انا دلوقتي بإذن الله.
قاعده قصاد التلفزيون وبشوف حضرتك يا ريت هقول- ترد عليا حاضر والله ان شاء الله هرد باذن الله معانا ام احمد سلام عليكم ام احمد ايوه يا دكتور اتفضلي يا فندم انا والله يا دكتور عندي زهره عندها 12 سنه ايوه ات- ساعه ما اتولدت اه، بعد شهرين اكتشفت ان صباعها ال- الابهام والسبابه دول مم.
اه، ماسكين كده على بعضيهم اه ماسكين في بعضيهم مم.
مش ماسكين هم بيتحركوا بس ايه لما تجي تمسك اي حاجه ت- تمسك ويمسكوا في بعضيهم الصوابع مم.
فلما كشفت عليها قالوا لي ده شد ولاده مم.
فرحت بيها اي قالوا لي لا ال- اه، اي عمليه ما تنفعش مم.
قبل 12 سنه ما تنفعش اي عمليه أي.
بعد 12 سنه ايوه فانا مش عارف دكتور ما بتقدرش تمسك اي حاجه ولما بتشتغل تعمل اي حاجه يعني مم.
تمسك سجاد لا مؤاخذه ولا اي حاجه ما تقدرش تمسك بايدها اي حاجه ترفع ايديها لفوق اه بترفعها الايد الايد بتتحرك فيها ما فيهاش اي عيب يعني مشكلتها في الايد في ال- في الكفه الايد بس حاضر دي سهله خالص حاضر اه ما بتح... ممكن ترفع الثلاثه وبس الابهام والسباب ما تقدرش يبقوش كده زي ما بنقول خمسه كده نشاور خمسه ما تعملش خالص حاضر حاضر اه وفديتها قالوا لي ما تنفعش اي عمليه قال ده شد عيب شد ولاده وما ينفعش في اي عمليه حاضر اه انا وديتها حتى ابو الريش جيب بها القاهره
حاضر يا ام احمد حاضر شكرا يا دكتور العفو يا فندم طيب آه احنا كنا وصلنا آه لأم محمد آه اللي من الجيزة عندها اللي هو الابن الأول اتوفى والابن التاني عنده سنتين ربنا يا رب يشفه لها ويخليه آه هو طبعا آه زي ما قلنا احنا نطمئن لموضوع التمثيل الغذائي وفي نفس الوقت ما هو محتاج جباير محتاج علاج طبيعي يشتغل يعني ساعتين مثلا ثلاث مرات في الاسبوع آه، تدريب طالما هو بيحاول يقف ان شاء الله بحيث ان هو يستجيب للعلاج ولو كان عنده شد مثلا في رجليه زي بعض الفيديوهات اللي احنا عرضناها سواء المره دي او قبل كده ممكن يستفيد من الحقن بالبوتوكس مش الخلايا الجذعيه بالبوتوكس آه، وبرضو آه، يعني هي الحالات دي زي ما اتفقنا حالات الشلل الدماغي عموما ممكن تستفيد ولكن احنا بنقول يعني طالما آه، ممكن تيجي ب- باساليب تانية و- و- وموجوده دلوقتي ومتاحه ومش هتطول المشوار خلاص نلجا لها. آه، معانا اللي كان ام مشاهد سبع سنين وعندها مايوسي بص يا مشاهد هو طبعا ال- آه، موضوع ضمور العضلات ده آه، يعني زي ما احنا عارفين زي ما حضرتك عارفه او عندك معلومات ان هو يعني في درجات صعوبه بتختلف من حاجه للتانيه بس طبعا آه، بما اننا بادئين بدري او هو جاي في السن اللي هو في العشر سنين الاولى بيبقى في درجه من درجات آه، الصعوبه او متوسط الصعوبه ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كل يوم زي ما قلنا فيه جديد هي اهم حاجه ما ينفعش ان احنا آه، نسيب الموضوع ان احنا نمشي على طراطيف الصوابع كده لازم نلبس جباير حاجه اسمها AFO الكبيره اللي احنا قلنا عليها قبل كده وقلنا عليها من شويه وتلبسها اثناء النوم ونلبسها اثناء المشي عشان ما يحصلش قصر في الاوتار ونبتدي ندخل نضطر نعمل عمليه واحنا عندنا ضعف في العضلات فده ياثر علينا يعني بنأجل موضوع العمليه ده للاخر فنبعد عن الموضوع ده من دلوقتي عشان ده اللي بيخلي الاطفال تقعد كمان بعد كده الحاجة التانية إن إحنا آه، آه، نعمل لها علاج مائي يعني في مثلا فترة الصيف أو لو فترة الشتاء فيها حمام مائي آه، دافي نعمل لها علاج برضو المائي ده بيبقى مفيد جدا جدا جدا بالنسبة للحالات بتاعتنا دي آه، الحاجة التانية آه، ما نقطعش العلاج الطبيعي ولكن ما يبقى ما ي- ده ما ينفعش يبقى مكثف بقى يعني بنتكلم مثلا في ساعة ثلاث مرات في الأسبوع وتبقى بدون إرهاق ويبقى فيها فترات راحة تمام آه، الحاجة التانية بقى ال- أو الحاجة المهمة اللي هي احنا موضوع حلقتنا النهاردة موضوع الخلايا الجذعية برضو دي ممكن إن شاء الله يبقى فيه منها استفادة كويسة آه، لأن ده الحقيقة الأمل ال- يعني اللي ربنا مديهولنا دلوقتي في الفترة الحالية على قد معلوماتنا إن ده اللي ممكن فعلا ي- ي- يحسن حالة العضلات بس بياخد ال- الدهون من زم- من حضرتك أو من آه، آه، يعني والدها معانا تليفون سلام عليكم ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا دكتور اهلا وسهلا
آه معاك حمام بهيج محمد بن ناجي حمادي اهلا بيك معلش وطي التلفزيون بس آه،
من جينا من ناجي حمادي يا دكتور.
طيب يا ريت بس توطي التلفزيون عشان تسمع عشان نسمع بعض كويس
ماشي يا دكتور انا بعيد على التلفزيون وقلت انا بن ناجي حمادي من جينا اهلا بيك اتفضل الله يخليك انا ليا سبع سنين بتعالج ومش لاقي علاج لنفسي خير انت حالتك ايه حالتي آه، اخر حاجه اشوف قالوا لي الدكاتره قالوا لي عندك آه، التهابات آه، حاده مزمنه في جذور الاعصاب والتهابات في جذور الاعصاب الطرفيه والسفليه آه، الطرفيه العلويه والسفليه وقالوا لي عندك ضمور في العضلات وعندك التهابات في الاعصاب
عندك سكر
لا ما عنديش سكر ولا ضغط ولا قلب ولا اي حاجه بمشي بس بمشي متكتف وفي الم في ظهري ورجليا ثقيله ومنمنه وزي ال- بحس ان هم منتفخين من تحت يعني في ال- بطنيه الرجل ايوه ايوه حاضر حاضر ماشي آه عشان ماما تشاهد بس تكون الإجابة زي ما هي حلفتنا زي ما قلنا إن ممكن فعلا الخلايا الجذعية دي تكون أمل آه صحيح هي أقلهم في الاستفادة هي حالات ضمور العضلات يعني أقل الحاجات أقل الحالات الاستفادة هي آه ضمور العضلات بالنسبة للخلايا الجذعية لأن آه يعني المشكلة احنا بنضطر ناخد الخلايا دي من الأب أو من الأم مش من الطفل نفسه عشان ال- ال- الخلايا بتبقى مصابة ولكن بتستفاد برضو بامر الله بحيث ان احنا نحسن حاله العضلات ولكن يعني ان كانت النهارده الاستفاده آه، 30% ممكن بعد كده تبقى 50 او 60 لان كل يوم في تطور آه، وخصوصا ان هي ان شاء الله ما منهاش ضرر فيعني حتى لو هتخضيها على سبيل التجربه بالنسبه للحاله دي يعني حاله ضمور العضلات هي من اقل الحالات استفاده للخلايا الجذعيه. وبالنسبة آه، لأم أحمد اللي عندها بنتها 12 سنة وعندها ملخ ولادة والمشكلة في ال- آه، الصوابع دي احنا آه، الحقيقة دي محتاجة تشتغل جلسات اسمها جلسات علاج وظيفي جلسات علاج وظيفي بتزود مهارات ال- ال- ال- الإيد طالما احنا بفضل الله عندنا الكتف كويس والكوع كويس ولو مثلا الايد فيها شكل كده او فيها سقوط مثلا ممكن نلبس جبيره كف بنلبسها بالليل واحنا آه، نايمين او في جبيره بتبقى للثلاث صوابع دول بحيث انها آه، تفردهم وتشتغل علاج وظيفي كتير عشان خاطر نحسن من حاله ال- الايد. معانا آه، اتصال سلام عليكم. ابو احمد من اسيوط سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا بحر
ازاي الحال يا دكتور؟
اهلا بيك.
لو سمحت سعادتك انا عندي بنتي واخد لي بالك كان حصل لها حادثة عربية قبل كده ايوه فسعادتك زي ما تقول لها حوالي ثل- ثلاث سنين يعني اصابه عمود فقري ولا في المخ؟
لا في المخ سعادتك مم.
المهم وصلت لانها ايه عندها مشاكل في الاطراف الاربعة سعادتك لكن المخ المقطعية اخر حاجة ثبتت ان هو سليم 100% تمام ولكن ال- لكن مش عارفه تمشي مظبوط ومش عارفه ت- تسند روحها يعني مم.
و... و... وعندها ضعف شويه في اليمين في الشمال وقوه شويه ازيد من اللزوم في اليمين مم.
فسعادتك يا ريت لو في اجهزه تعويضيه او اخد نمره حضرتك اللي بيها اديك اديك لغايه عندك سعادتك ونكشف وكده وت- ماشي يا وتشوف فندم.
ال- طيب حضرتك ارجع للكنترول اللي هم يدوك رقم ان شاء الله مم.
حاضر آه بالنسبة للأخ محمد اللي من نجع حمادي آه هو بقاله سبع سنين ودي بتبقى ضمور في الأعصاب الطرفية أو ضعف في الأعصاب الطرفية دي الحقيقة بتستفاد جدا من الخلايا الجذعية يعني إن شاء الله بإذن الله ممكن لو عملت الموضوع الخلايا الجذعية بس بطريقة جديدة أخ محمد إن شاء الله يبقى فيها استفادة كويسة وبرضه والله حتى بالطريقة القديمة برضه كانت بتستفاد بشكل كويس ولكن زي ما بنقول إن إحنا ممكن بعد 8 شهور في الطريقة القديمة إنها آه، يعني آه، تتراجع التحسن مرة تانية ولكن آه، سواء كده أو كده إن شاء الله يبقى آه، ممكن تستفاد منها مع العلاج الطبيعي طبعا لأن في جهاز اسمه interferential أو جهاز كهربي يعني بيت- بيت- بيتحط على الرجلين والايدين بيس- بيقلل موضوع التنميل اللي انت بتحس بيه اثناء المشي ده يعني علاج طبيعي وممكن تعمل خلايا جذعيه ولو انت حاسس ان الوتر بتاع القدم بدا يشد يبقى نلبس جبيره واحنا نايمين بالنسبه لابو احمد من اسيوط بنته ال- ال- الحادث آه، يعني إن- طلا- يعني لو هي طالما بدأت تتحرك آه، الحوادث بتستفيد م- كتير قوي من موضوع الخلايا الجذعيه بتستفيد كويس جدا وبرضه بتستفيد من العلاج بالاكسجين ولكن اعتقد احنا النهارده مش هنحق نفتح في الموضوع ده فبرضه هنكمله الحلقه الجايه ان شاء الله ولكن معانا تليفون سلام عليكم معانا ابو احمد
السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام يا فندم انا حضرتك كان عندي ابني آه، كان عنده tumor في المخيخ اي يا فندم وتوفى وكان عنده سبع سنين مم.
وبعدين آه، في طفل تاني مم.
آه، برضه نفس التشخيص وانا عملت تحليل وراثي قال لي مش وراثي انا واخد بنت عمتي مم.
و هو حالته بقى كانت كل ما تروح يعني حضرتك بي- بيمشي بيبحث عادي وبيمشي عادي مم.
وبعدين كل ما تروح حالته بتتدهور يعني يجي عند سنه معين كده حالته بتتدهور فمشيت فتره اعمل له علاج طبيعي وباخد آه، علاج دكتور اعصاب مم.
وبعد كده بصراحه انا آه، جناتي ما سمحتش ان انا استمر معاه مم.
فسكت هو عنده سبع سنين دلوقتي طب هو يعني قلت لي حالته بتتراجع
ك- يعني ايه اول شيء يعني يمشي يبقى ياخد مراحل الطفوله زي الاطفال العاديين يمشي ويبحث ويمشي ويتحرك وبعد كده يبتدي ايه يقعد يبتدي حالته كل ما تروح تتدهور مم. مم. طيب حاضر حاضر حاضر يعني هو مثلا يمكن علاج الخلايا الجذعيه هو سمعت حضرتك من شويه بتتكلم على التمثيل الغذائي انا تقريبا ما عملتش تحليل بتاع التمثيل ده الغذائي هو غالبا هيطلع مشكله تمثيل غذائي يا ابو احمد يعني انا كنت انا عملت في الطفل ده عملت آه، عملت حضرتك ال- آه، تحليل وراثي في المركز القومي للبحوث مم.
وما طلعش ما طلعش وراثه بص هي برضه حته ان احنا نحكم انها ما تطلعش وراثه دي صعب لان احنا ما بنقدرش نعمل كل الامراض الوراثيه يعني هو بنع- بنعمل فيه test كده بيتعمل او screen بيتعمل لم- لمجموعه كبيره من الامراض ولكن ما نقدرش بالتحليل ده نستبعد نقول والله ما فيش اي مشكله يعني برضه بيظل ان ممكن يكون في احتمالات تانية موجوده ولكن انت لازم تدور على موضوع ال- ال- الوراثه آه، موضوع التمثيل الغذائي وبرضه الاشعه بتاعت المخ لو لقينا في مشكله في خلايا المخ البيضاء او خلايا المخ الرماديه ده ممكن ي- ي- يبقى التشخيص بتاعه آه، يتعالج ازاي طبعا علاج طبيعي مستمر جباير عشان نحافظ لان التدهور اللي بيحصل بيأثر على الاوتار وال- والعضلات لو فيها شد زي ما احنا قلنا ممكن نستعين بالحقن بالبوتوكس الخلايا الجذعيه ممكن تفيد معانا ولكن لو هو تمثيل غذائي بيبقى بيبقى كل فتره بيحصل تدهور بيحتاج ان هو يكررها عشان يحافظ شويه على الحالة ويعمل علاج طبيعي يتحسن شوية وبعدين لو لا قدر الله حصل تدهور تاني يعملها مرة تانية وهكذا لأن السبب بيبقى موجود إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد إن مشكلة التمثيل الغذائي نفسها أو نقص الإنزيم المعين أو المشكلة اللي هتبقى موجودة تتعالج بال يعني أو يعني يكون زرع الخلايا الجذعية سبب إنها تحسن من حالة التمثيل الغذائي طبعا ده آه، يعني آه، وارد بشكل آه، كبير آه، زي ما احنا آه، يعني نرجع نكمل مع بعض ان الموضوع ال stem cell او الخلايا الجذعيه آه، يعني بينفع في مجموعه كبيره من الحالات آه، زي ما الحالات اللي احنا قلناها وبنضيف عليهم حالات مرضى السكر دي انا بقولها لحضراتكم للمعلومه يعني ده مش موضوع حلقتنا صحيح ولكن لمرضى السكر بتحسنوا بشكل كويس يعني لو حد بياخد انسولين ممكن يبطل الانسولين وياخد حبوب او احيانا لو آه، يعني استجاب بشكل كبير ممكن يستغنى عن الحبوب لفتره آه، مستوى السكر بيتعدل على الاقل حتى لو كان بيطلع شويه ولكن يعني ما يبقاش لدرجه ال- الحقن الانسولين المتكرره بينفع لمرضى ال- آه، التليف الكبدي او آه، لو في آه، في بعض حالات الفشل برضو ممكن ينفع فيها فشل الكبدي آه، آه، لو عندنا مش- مشاكل في الركبتين او مفصل الحوض لو عندنا تآكل شديد في المفاصل واحيانا بيحتاج الى نقل او ز- يعني تغيير مفصل ممكن آه، في بعض الحالات احنا ما بقاش ع- يعني بقى عندنا حيره ما بين ان احنا ننقل- نغير مفصل او لا لان الظروف الصحيه مش سامحه لو عملت الحاله دي خلايا جذعيه بتتحقن في المفاصل آه، الحقيقه بتفرق معاه كتير لان الالم تقريبا بيتوقف و يعني بيساعد ان ما يبقاش فيه مشكله الالم بشكل كبير فبالتالي نقدر ان احنا نستغنى عن آه، ان احنا نغير المفصل لو احنا عملنا آه، الخلايا الجذعيه ان احنا نحقنها وريد ونحقنها في طبعا دكتور الاعصاب الجراح الاعصاب متخصص في الموضوع ده هو اللي بيعملها مش اي حد وبتتحقن في الركبتين فبالتالي آه، او في مفصلي ال- الحوض فبالتالي بيوقف ال- المشكلة بشكل كبير جدا ولكن ممكن يحتاج ان هو يكررها مستقبلا ده آه، احتمال قائم ولكن حل كويس ل- آه، للموضوع ده معانا تليفون السلام عليكم
انا عارفه انا عارفه الو
الو اي يا فندم آه، ايوه السلام عليكم عليكم السلام آه، حضرتك خير، قلت لي اتفضلي.
اطلعك دلوقتي عايز اتكلم مع الدكتور بس اه معاك يا فندم اتفضلي ماشي الو اي يا فندم اتفضلي عليكم السلام اهلا بيك اتفضلي آه، لو سمحت انا جدتي ايوه آه، عامله عمليه في ظهرها وكده مم. بس معلش وطي التلفزيون بس وعامله عمود الفقري مم.
حاضر وايديها مبلمله خالص
مم.
ما بتمشيش وما بتمشيش يا دكتور تاخد علاج ضغط ولا قلب وبتاخد علاج ضغط وعلاج قلب وقاعده بقالها سنه في على السرير ولا بتروح ولا بتيجي بتحرك رجليها كويس ولكن ما بتقدرش تقوم لا على السرير.
رجليها على طول واقفه ومت- منمله
بس يعني قصدي بتحركها على السرير بتعرف تحرك نعم بتعرف تحركها على السرير يعني لا ما بتعرفش ما بتعرفش لا
طيب
هي بتحركها لما بتقوم طيب ماشي يعني بتعرف تحركها طيب حاضر حاضر ايوه السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام.
هي بالنسبه لاعصاب رجليها شغاله اه ع- على اعصاب رجلين شغاله أيوة.
بس ما بتقدرش تقف عليها لازم اشيلها وادخلها الحمام وكده يعني طيده طيب العملية كانت عاملاها آه.
في الفقرات القطنية ايوه ولا في ودراعاتها الرقبة؟
دلوقتي بتنمل في الفقرات القطنية ولا فقرات الرقبة؟
اه
قطنية؟
الفقرات القطنيه ايوه اللي هي فوق ال...
ماشي حتى شرايح هي اساسا طيب ماشي كان عندها إصابة في النخاع الشوكي؟
كان عندك اصابه في النخاع الشوكي اه ايوه يا دكتور طيب حاضر هرد عليكي حاضر ماشي يا دكتور الله يكرمك كام يا سنة هي معلش؟
رب. ماشي يا دكتور هي سبعة و 74 سنة 74 آه، هي طيب بس مليانة سمينة يعني طيب حاضر حاضر آه بالنسبة للحاجة آه هي إصابة عمود فقري احنا قلنا إصابات العمود الفقري ممكن تستفيد بشكل كويس بإذن الله من موضوع الخلايا الجذعية آه بمناسبة ال- الوزن اللي احنا تقريبا وقتنا خلص وطبعا في شرط مهم قوي في الحالات اللي بتعمل خلايا جذعية ان يكون عندنا دهون يعني في منطقة البطن بشكل كويس يعني ما يبقاش مثلا يعني كل ما الطفل يبقى رفيع جدا وزي ما بيقول جلد على العظم ده بي يعني بيبقى صعب عشان الدكتور بيحتاج ان هو ياخد منه كميه دهون فطبعا كل ما يبقى فيه دهون في البطن او في الارداف دي حاجه كويسه لان الدكتور بياخد ال- الخلايا دي ويقدر ان هو يعني بياخد منها عدد كبير لان كل ما العدد بيزيد يعني آه، يعني مثلا بدل ما ياخد نص مليون خليه لا يبقى 3 4 10 مليون خليه او اكتر فده بالتالي بي- بيساعد الموضوع آه، يعني آه، طبعا زي ما قلنا ان ال- ال- الموضوع ده آه، يعني بيفيد مجموعة من الحالات وفي حالات تانية ممكن ما بتستفادش ده بيبقى مو مو يعني موقوف على اختيار الدكتور وفي نفس الوقت ان احنا بنقرر نشوف الحالة دي هتستفيد او لا و- ولكن مجملا الحالات اللي احنا ذكرناها دي من اكتر الحالات اللي يعني بتستفاد ان شاء الله من الخلايا الجذعيه آه، صعوبة الحالة ودرجتها ودرجة إصابتها ودرجة إهمالها لفترات طويلة بتختلف من من طفل من حالة للتانية آه، في نفس الوقت في حالات بتحتاج تكررها في حالات ما بتحتاجش تكررها آه، الطريقة بتاعتها بتكون زي ما قلنا بتتاخد من الدهون والدكتور بي- بيحقنها بثلاث طرق وريد وممكن تحتاج انها تتحقن في آه، القناه النخاعيه والطريقه الثالثه انها بتتحقن آه، في العضلات اللي هي آه، يعني لو في عضلات ضعيفه فيها مشكله هي دي اللي بتتحقن مباشره جوه العضله ممكن الدكتور يعمل الثلاث طرق دول في نفس ال- العمليه او في نفس التوقيت او يجزأهم طبعا دي حاجه فنيه بترجع له هو او بترجع للطريقه اللي هي بتتعامل بيها ال- الخلايا الجذعيه. الحقيقه يعني احنا هيتبقى لنا ان شاء الله في الحلقه بقى اللي جايه موضوع ال- العلاج بالهايبرباريك اكسجين او العلاج بالاكسجين المضغوط برضو قلنا عليه يعني في عليه كلام كتير ولغط في ناس تقول اه وفي ناس تقول لا ده ان شاء الله هيبقى في حلقتنا اللي جايه ولكن يعني بقدر الامكان احنا بنحاول نلقي الضوء على اي حاجه جديده بحيث ان احنا نفهم المواضيع ماشيه ازاي ولكن آه لازم اهم حاجه عندي في في- في حلقاتنا اللي احنا بنعملها دي مع بعض احنا نعرف ان ذوي الاحتياجات الخاصه ما هو ما هواش كم مهمل ومفيش حاجه اسمها ان انا اوقف له العلاج الطبيعي واسيبه في البيت لان القاسم المشترك في كل ال- الحاجات الجديده اللي احنا بنذكرها لحضراتكم من حقنه او غيره هو العلاج الطبيعي. وفي النهايه نتمنى ان احنا نكون قدمنا لحضراتكم معلومه ولو بسيطه ونسال الله العلي العظيم ان يشفي مرضى المسلمين جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.